الأمة قد رفعوا ميزان الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة أنا ببقى سعيد جدا آه، بهذا اللقاء مع حضراتكم آه، وخاصة آه، لما بنتناول كده آه، أعلام الأمة اللي بيريحوا قلوبنا حقيقة يعني لما بنتناول هؤلاء الأعلام آه، قلوبنا بترتاح كتير وأنا والله يعني أعبر عن آه، فرحتي وأعبر عن سعادتي الغامرة آه، وأعبر عن الشرف الذي أناله آه، حينما أتحدث عن هؤلاء ال- الأعلام آه، ببقى سعيد جدا جدا لما مثلا أكون في آه، محفل آه، معين ويقدموني ويقولوا محمد السجيني صاحب برنامج أعلام الأمة حقيقة بتبقى حاجة آه، بتريح قلبي كتير ربنا آه، يريح قلوبنا آه، جميعا ال- الحاجة التانية انه احنا في موسم الحج وانا آه، بنتهز هذه الفرصة واهنئ كل آه، الحجاج آه، سواء من مصر او الوطن العربي والاسلامي وبقول لهم هنيئا لكم وبوصيكم آه، ادعوا لنا ان احنا كده آه، نزور بيت بيت الله الحرام آه، نسأل الله وأمنوا معي جميعا نسأل الله آه، جل في علاه أن يرزقنا زيارة بيته الحرام وزيارة مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في عامنا هذا وفي كل عام آه، يا حجاج بيت الله الحرام أنتم في متعة كبيرة آه، لا تفوتوا هذه المتعة أبدا آه، متعة ما بعدها متعة آه، متعة روحية ومتعة جسدية ومتعة في غاية آه، ال- الاحترام ومتعة في غاية آه، ال- آه، الراحة النفسية فأرجو آه، ألا تفوتوا هذه الفرصة آه، أبدا آه، النهاردة إن شاء الله الجزء الثاني والأخير آه، من آه، حديثنا آه، عن آه، حبيبنا جميعا وأستاذنا آه، وأستاذ آه، الابتهالات وأستاذ الإنشاد الديني آه، سواء في مصر أو في الوطن العربي والإسلامي آه، صاحب الصوت الفريد المتميز آه، الذي دخل آه، قلوبنا آه، جميعا آه، بابتهالاته وإنشاده الديني وأيضا بتلاوته للقرآن الكريم آه، فضيلة آه، الشيخ سيد النفشبندي آه، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، والله يا جماعة مش أنا بس اللي آه، بدعي للشيخ سيد النقشبندي وإنما ملايين المسلمين آه، في مصر والعالم الإسلامي يدعون بالرحمة والمغفرة للشيخ سيد النقشبندي آه، لأن الحقيقة الشيخ سيد النقشبندي زي ما أنا قلت في الحلقة الماضية آه، حببنا في القرآن حببنا في الابتهالات حببنا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم آه، كانت الكلمة كده بتدخل آه، إلى آه، قلوبنا وتخرج من قلبه آه، لأن ما كان من القلب آه، ذهب إلى آه، القلب وأنا آه، الحقيقة برضو آه، بأكد على آه، حاجة مهمة جدا هي آه، أنه الشيخ سيد النقشبندي كان موفقا والتوفيق آه، كل التوفيق من الله صاحب التوفيق لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الموفق دايما آه، لما أنت آه، تستعين فاستعن بالله إذا استعنت فاستعن بالله وحده أبدا لا تستعن بأحد من آه، البشر وإنما استعانتك كلها تكون من الله سبحانه وتعالى تعالى وحده آه، إذا ضاق به بك الأمر أيضا فاستعن بالله سبحانه وتعالى أبدا لا تستعين بالبشر فالبشر هم آه، زيك وهناخد كده آه، الأول آه، لقاء آه، أنا عملته آه، أمام المنزل آه، الذي ولد فيه الشيخ سيد النقشبندي آه، في قرية دميرة مركز طلخة محافظة الدقهلية وهو ولد زي ما أنا قلت سنة 1920 نشوف كده أنا آه، زرت هذا آه، المكان وكان لي الشرف طبعا آه، نشوف أنا قلت إيه هناك
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام آه، احنا دلوقتي قدام بالظبط آه، البيت الذي ولد فيه آه، الشيخ سيد محمد بهاء الدين النقشبندي آه، المعروف اعلاميا آه، بالشيخ آه، سيد النقشبندي آه، بس طبعا آه، يعني انا عرفت من اهالي القريه آه، انه معالم البيت اتغيرت يعني هو البيت ده اللي قد- اللي انا قدامه بالظبط بالظبط هو ده البيت اللي ولد فيه آه، لكن معالم البيت اتغيرت يعني كان بيت قديم جدا وانا قلت لحضراتكم انه اللي الشيخ سيد النقشبندي آه، آه، يعني ولد في هذه القرية ومشي من القرية هو الأسرة وهو أقل من عشر سنوات فالبيت اتباع وكان قديم وتهد واتبنى جديد وبقى بيت حديث وكده بس انا آه، حبيت علشان اعلام الواقع اللي انا عودت حضراتكم عليه آه، ان انا اصور في نفس المنطقة التي ولد فيها الشيخ سيد نقشبندي اقول تاني مرة ان احنا قدام البيت الذي ولد فيه الشيخ سيد نقشبندي ودي المنطقة اللي ولد فيها الشيخ سيد النقشبندي في قرية ديميرة مركز طلخة بمحافظة الدقهلية القرية دي على فكرة قرية قديمة جدا يعني يرجع تاريخها إلى الأسرة من الأسر الفرعونية المصرية مش قرية كده جديدة ولا قرية حديثة ولا حاجة وإنما قرية تضرب في جذور التاريخ وطلخة أصلا يعني ده مركز يعتبر تاني مركز في محافظة الدقهلية بعد المنصورة والبعض بيربط بين طلخة والمنصور يعني بيقول ان طلخة هي المنصورة والمنصورة هي طلخة وبيفصل بين طلخة والمنصورة آه، آه، كوبري او آه، جسر اللي هو بيسموه كوبري آه، طلخة آه، طلخة على الجانب الغربي من او الضفة الغربية من النيل والمنصورة على الضفة آه، الشرقية من النيل وطلخة كده بتربط محافظة الدقهلية بعدة محافظات مجاورة زي محافظة الغربية آه، في طنطا وفي المحلة محافظة كفر الشيخ في ديلة وفي آه، يعني آه، مناطق أخرى في الدلتا آه، بتربطهم طلخة اللي هي تابعة ليها دميرة وعلى فكرة في معلومة آه، تاريخية كده قريتها آه، عن طلخة حبيت أنقلها لحضراتكم آه، انه طلخة دي يرجع آه، تاريخها الى آه، 3000 سنة آه، سابقة يعني من 3000 سنة آه، انشئت آه، طلخة دي وسميت في آه، ذلك الوقت آه، طرخة بالراء اقول تاني طرخة وطرخة دي ايه كانت آه، اميرة آه، من ال- الاميرات آه، وكانت هذه ال- الاميرة آه، بتسكن في هذه المنطقة على الضفة الغربية للنيل وتطور الاسم بعد كده الى ان اصبح آه، طلخة يعني من طرخة الى آه، طلخة وهذه المنطقة منطقة غنية جدا ومنطقة زراعية ومنطقة صناعية ومنطقة بتشتهر أيضا بكثرة التعليم فيها دميرة نفسها فيها عدد كبير من المدارس وعدد م- كبير من المعاهد واحنا كنا متصورين ان فيها مشيخة او فيها عمدة او كده قالوا لنا لا ده في نقطة شرطة ونقطة الشرطة دي ما بتكونش إلا في المناطق أو القرى آه، الكبيرة جدا أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار آه، دي طبعا آه، معلومات ثقافية أنا آه، بحب أقولها من آه، نفس المكان آه، لأنه آه، برنامجنا يعني برنامج آه، ثقافي برنامج علمي برنامج تربوي آه، في كده كوكتيل أو في خليط من المعلومات بحب آه، أبنائنا وإخواننا وبناتنا وأمهاتنا وأبائنا إن هم آه، يستفيدوا آه، منه المعلومة حلوة بتغذي الروح وبتغذي القلب وبتغذي ال- العقل آه، فأنا قبل اللقاء دوت في آه، آه، القرية التي ولد فيها الشيخ سيد النقشبندي قلت لحضراتكم أنه من عوامل التوفيق ومن عوامل آه، النبوغ آه، ومن عوامل النجاح لأي إنسان مش للشيخ سيد النقشبندي بس آه، هو توفيق الله سبحانه وتعالى آه، له اللي- الحاجة التانية آه، بيبقى في حاجة آه، كويسة قوي يا جماعة عايز آه، أنبهكم ليها وقيمته آه، كآباء وكأمهات انا بديكوا ليها كويس قوي الى انه حضرتك شوف ابنك او شوف بنتك متميزة في ايه او ابنك متميز في ايه ونمي هذه الموهبة عند ابنك بكرر مرة تانية نمي هذه الموهبة عند ابنك مثلا ابنك عنده موهبة الصوت فاستغل هذه الموهبة آه، ناخد اتصال ونكمل ان شاء الله الاخ محمد من اسيوط السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته محمد أصمن أصير يا فندم الله يكرمك ازيك يا أستاذ محمد أخبارك يا اهلا بيك اهلا وسهلا يعني أنا بكرر شكري ومشاركة المرة الثانية للقائمين على القناة وليك يا أستاذ محمد لتكريم أهل القراء فالشيخ سيد النقشبندي عليه رحمة الله يعني إذا كان مدح الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعتبر نبضا سماويا وسرا إلهيا تتفتح لمدحه القلوب نعم وتهتز له الارواح طربا لهذا يعني هو لقب بصراحه ك- بكثير من الأ- من الالقاب الصوت الخاشع والقران الرباني وقيصر السماء ربما البعض الكثير يعني سمعوا في الابتهالات وصاحب صوته يعني في شهر رمضان يعني عايشنا كثيرا صحيح لكن تجده في دولة يعني في دولة تلاوة القرآن الكريم له أسلوبه الخاص الفريد يعني إذا قرأ قرأ القرآن تجده يعني يسلك أسلوب المخاطبة يعني هو بيخاطب آذان المستمع فاستمع له في سورة الإسراء وهي سورة الإسراء دي مليئة من الآيات التي يخاطب بها آذان المستمعين استمع له وعندما يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده دي بيقولها بمقام يعني ما اعرفش مقام ايه بس هو بيقولها باسلوب المخاطبه نعم وحقيقه يعني اذا كان انا يعني للاسف هي الحلقه الاخيره للشيخ فانا كنت نفسي عندي تراث كبير قراني وابتهالات للشيخ نعم فكنت اتمنى ان ال- القناه امدها بيه هتسمع وحقيقة هتسمع ان شاء يعني الله أسمع- أعتب هتشوف- على هتشوف الإذاعة- ابتهالاتك.
أعتب على إذاعة القرآن الكريم إن هي للأسف ما بتذاعش تلاوات هذا العملاق نعم الكبير الشيخ سيد النقشبندي مم.
وانا حقيقه استاذ محمد يعني الاهميه دور السميعه في دوله التلاوه وفي انعاش هذا الفن الجميل المرموق وتحقيق اقصى قدر من المتعه الروحيه للمحبين اللي بي- بيتسوقوا برنامجك فحقيقة يعني احنا دورنا في ملتقى شبكة ملتقى العلم على الانترنت ان احنا بنهتم بجمع التراث القرآني والتسجيلات والابتهالات فلو هتستأذني انا عندي جزء تسجيل نادر لقاء اذاعي للشيخ مع الاعلام الكبير الاستاذ طاهر ابو زيد فاتمنى لو اسمعك جزء صغير انا عارف يمكن وقت البرنامج فاسمعك نعم.
جزء باعتبار ان هو لقاء نادر معه طيب يا ريت دقيقة يا استاذ ماشي.
محمد ماشي يا اسمع ماشي اتفضل حضرتك بتقول دقيقة وساعات بتقول حاجات كده ما بتكونش على البال وفي الليالي اللي بتحييها آه، يعني زي ما تعبيرك اللطيف وقلت آه، الله سبحانه وتعالى يفيض علينا انت تمليها دي حلو يعني الا يحدث هذا ايضا في مواقف اخرى في الحياه يعني خلاف الحفلات يعني اللحن الجميل اللحن الرميز بتاع الاذاعه بتاعتك ارجع يا رب ده لحن جميل جدا وحضرتك بتقول انك ما لحنتش فامال تم تلحين هذا ازاي يعني ال- الكورال المج- المجاميع اللي بتقول يا رب وانت طالع آه الله يا الله
شكرا جزيلا شكرا وان شاء الله يا استاذ محمد انا آه، ادعو حضرتك آه، الى ان حضرتك اي تسجيلات باعتبارك يعني مهتم بموقع ديني اسلامي آه، على الانترنت فحضرتك يا ريت آه، تبعت لنا آه، تبعت لنا كل التسجيلات النادرة اللي عندك واحنا طبعا آه، هنتولى آه، اذاعتها وبثها للناس باذن الله تعرف قناة الرحمة بتهتم آه، بهذه القضايا جيدا وان شاء الله نحن نجند أنفسنا لإمتاع المسلمين وإخراج هذا التراث أشكرك جدا يا أستاذ محمد موجود من موجود يا أسيوط أستاذ محمد.
على هذا معنا الأستاذ عاطف السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاك يا أستاذ عاطف
ازيك استاذ محمد أهلا بيك الحمد لله
الحمد لله اتفضل والله نفسي تخصص حلقه لفضيله الشيخ مدام الله يرحمه الشيخ مقدام آه، حضرتك أكيد من كفر مقدام ولا منين؟
ده انا من متغامر مركز متغامر طيب استاذ عاطف انا هطلب بس من حضرتك حاجة الا انك انت آه، تدخل على برنامج اعلام الامة على يا أستاذ الانترنت وهتلاقي فيه حلقة عن آه، اخويا وحبيبي الشيخ مقدام ده الشيخ مقدام كان من أوائل الحلقات اللي قدمتها عن المعاصرين فحضرتك هتستمتع بيها جيدا يا أستاذ عاطف شكرا جزيلا هناخد طيب معانا الأستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا بيك اتفضل يا أستاذ محمد
الو اتفضل يا استاذ محمد معاك محمد محمد الصياد ظفر يا بيه ازيك اهلا اهلا استاذ محمد الصياد ظفر منور الشاشه الله يكرمك يا حبيبي ويبارك فيك يا استاذ محمد على المجهود الكبير اللي بتبذله وربنا يجعله في ميزان حسناتك الله يخليك يا ابو خالد ده انا شرف ليا اكلمك حضرتك بس اهلا يا ابو خالد يعني انت حضرتك بتستضيف الشخصيات على هواك ولا على هوا فضيله الشيخ محمد حسان ولا لا والله الشخصيات التي يعني بنعمل عنها حلقات في اعلام الامه بيبقى من حضراتكم طبعا انتوا اللي بتقترحوا علينا طيب بالاضافه طيب ليه اللي ما بيقترحش احنا بنجيبه القارئ الاول في جمهوريه مصر العربيه النهارده فضيله الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي حبيبي حبيبي يقرا من القلب ويصل الى القلب والله وكان, تص... وكان المفروض يبقى من اوائل الناس اللي انت قدمتوه تصدق بمن يا استاذ محمد ان شاء الله وهتبقى حلقه مميزه لان الراجل حي يرزق وحق لا اله الا الله احنا اتصلنا بحبيبنا كلنا وحبيب الملايين الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي كلمته وكلمه قدامي الاستاذ محمود حسان المدير العام للقناه وقعدنا نكلمه حوالي نص ساعه واتفقنا معاه الحمد لله وابشر ابشر قريبا ان شاء الله اكتر حاجه بعد العيد ان شاء الله باذن الله شكرا جزيلا في ابتهال كده جميل قوي هنستمتع به للشيخ سيد النقشبندي يا آل طه صلى الله عليه وسلم
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار يا آل الصلاة قال بي قائل رأيتك فهو آل طه ودائما ترتجيهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم قلت ماذا أقول والكون طرا يستمد النوال من أيديهم أنا لا أستطيع مدحا أنا لا أستطيع مسحا لقوم كان جبريل خادما لأبيهم إنما الحب والهوى في فؤادي يبعث الروح بالمدائح فيهم حبهم مذهبي حبهم مذهبي وروح فؤادي حبهم مذهبي وروح فؤادي حبهم مذهبي وروح فؤادي وغرامي وغرامي لصحبهم ودعويهم يا الله اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك المتوكلين عليك يا أكرم الأكرمين يا رب
أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنوار شايفين الله طالعه ازاي وبالإمكانية الصوتية العالية جدا خليني بقى أكمل مع حضرتك موضوع الموهبة لما تكون عندك ابنك أو بنتك عندهم موهبة قوية لابد من تنمية هذه الموهبة بس تنمية هذه الموهبة إيه للاتجاه الصحيح إيه الاتجاه الصحيح مفيش غير القرآن لكن تتعلم ابنك أو بنتك القرآن على يد إنسان متخصص وأنا من هذا المكان الطيب الشريف المبارك قناة الرحمة بأدعو كل الأباء وبدعو المجتمع كله إلى أننا نحيي ركز معايا موضوع الكتاتيب نحيي مرة أخرى موضوع الكتاتيب عايزين كتاب في كل حارة في كل شارع في كل مكان في كل قرية في كل نجع في كل شياخة في كل مكان الحاجة سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حاجة الحمد لله فل بفضل الله الحمد لله جزاكم الله خيرا على برامجكم الطيبة الجميلة ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب.
ويجعلنا صحبة جميلة في الدنيا وفي الآخرة يا رب يا رب ممكن أقول حاجة عن الجمال اتفضلي يا حاجة الجمال سواء في الأص... ممكن يكون في الأصوات والأداء طبعاً، والخشوع زي طبعاً.
زي الشيخ سيد النقشبندي أو غيره إن إن الله جميل يحب الجمال نرى الجمال في كل شيء نرى بد- بديع صنع الله في كل الموجودات لكن أين العيون الجميلة التي ترى كل هذا الجمال وتقدره فقط رأيته فق... ف... ف... ف- فقط مشهد رأيته وأنا في الطائرة منذ سنوات قليلة بهرني منظر الجبال والله شيء لا يتصوره عقل لوحة لم أرى مثلها ولن أرى أجمل منها وهذا نقطة في بحر ذلك البحر الذي لو كان مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا جزاكم الله خيرا شكرا شكرا آه، الأخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا ازيك يا استاذ محمد ازي حضرتك عامل ايه محبك في الله يا استاذ محمد والله حبكم الله شكرا جزيلا الله يبارك فيك الشيخ سيد النقشبندي ده من اعلام الامه فعلا طبعا وانا كنت بحبه جدا من صغري بصراحه نعم وكنت قابلته من فتره من زمان طبعا في سيدي سيد احمد البدوي اه صح انا ووالدي كان بيعشقه وصوته جميل بصراحه حضرتك من طنطا ولا منين انا من كفر الزيات يا اهلا وسهلا اهلا بيك وعلى فكره انا زوج بنت الشيخ عصام اه أي والله يا اهلا آه، اهلا بس ما وسهلا كانش ما كنتش قادر اخش معاك المداخله مع في ايام فضيله الشيخ يعني اه اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك يا أستاذ العائله محمد.
مباركه والله يا استاذ محمد الله يبارك فيك والله احنا مش عارفين نقول لك ايه يعني انت حضرتك يعني من اعلام الامه برضه يعني ربنا يكرمك ربنا الله يكرمك يخليك ويبارك في حضرتك شكرا جزيلا ونسمع عنك كل خير يعني يا رب يا رب شكرا جزيلا بارك الله يخليك فيك يا أستاذ محمد.
شكرا متشكرين.
آه، فبقول لحضراتكم انه موضوع القرآن ده موضوع مهم جدا علم ابنك القرآن وهو صغير جدا آه، علم بنتك القرآن وهي صغيرة جدا آه، استغل موهبة الصوت حاجة وموهبة الحفظ لما يكون ابنك او بنتك عنده موهبة ال- الصوت او آه، موهبة الحفظ علم بنتك او ابنك القرآن الكريم لانه مش مسألة ان هو هيحفظ القرآن الكريم بس ده هو هيملى البيت كله بركة وانا دي كلمة برددها دايما ما في بيت مسلم في انسان حافظ القرآن الكريم الا وقد امتلأ هذا البيت بركة كله هيبقى بركة كل بيت دخلته في قرآن كريم مش قرآن الذين يجعلون القرآن القرآن عظيم لا ما ينفعش الكلام ده ان احنا نجيب القرآن نحطه في العربيات بتاعتنا نحطه في البيوت نحطه في المكتبات لا انا قصدي انك انت تحفظ القرآن تحفظ اولادك القرآن هتحس بالبركة الشديدة واوعى تاخد خد بالك من هذا الامر كويس اوعى تخل بهذا آه، الكلام وارجو ان تعي هذا الكلام كويس وخدها مني نصيحة لله وهتشوف بركة القرآن عندك في آه، البيت آه، هنكمل كده آه، لقائنا آه، من امام آه، المنزل في المنطقة التي ولد فيها الشيخ سيد النخشبندي أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواه يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام
وعلى فكرة فيها دميرة دي فيها حوالي 99 قبر للسلف الصالح والرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه زار هذه القرية ووزع الأراضي الزراعية عليها وفيها عدد كبير من المساجد يعني وفيها أهلها بيحفظوا القرآن الكريم وقرية مباركة وفي طلخة عدد كبير من المشاهير بالإضافة إلى الشيخ سيد النخشبندي في الدكتور أحمد حسن الزيات الكاتب الإسلامي المعروف وأيضا من أبناء طلخة المعروفين حبيبنا فضيلة الشيخ فرحات المونجي مستشار الأزهر سابقا ورئيس لجنة البعثات الإسلامية وعدد كبير من المشاهير من هنا الشيخ سيد النقشبندي اللي ولد في هذه المنطقة اللي أنا أتشرف اللي أنا واقف فيها دلوقتي هذا الرجل حظي بتكريم كبير في حياته بالإضافة إلى أنه كان بيدعى إلى كل المحافظات وبيدعى إلى تقريبا كل الدول العربية والإسلامية أيضا كان الرئيس أنور السادات كان بيحبه جدا وكان لما بيروح قرية ميتا والكوم محافظة المنوفية علشان يقضي وقت هناك أو الأجازة بتاعته هناك كان لازم يصطحب الشيخ سيد النخشبندي معاه علشان يقعد ينشد لأنه الإنشاد ده بيدخل القلب وبيؤدي إلى يعني راحة وبيؤدي إلى لذة نفسية كبيرة فالرئيس السادات كان بياخده معاه الى قرية ميت ابو الكوم وكان بيصطحبه معاه دائما وكان بيحبه ضمن عدد من المشايخ منهم الشيخ محمد متولي الشعراوي ومنهم الشيخ يعني الدكتور عبد الحليم محمود الله يرحمهم جميعا ومن الامور الجميلة بقى اللي اقدر يعني اتذكرها كده وانا قاعد اتذكر حاجات عن الشيخ سيد النقشبندي في المنطقة التي ولد فيها انه اول ما التحق بالإذاعة سنة 1966 مين بقى اللي استلمه وحبه جدا الإذاعي المعروف الله يرحمه الأستاذ أحمد فراج اللي هو صاحب برنامج نور على نور اللي كان بيستضيف الشيخ متولي الشعراوي اذا كنتوا تفتكروه كان عنده برنامج اسمه في رحاب الله كان بيستضيف الشيخ سيد النقشبندي كتير عشان يمتعنا ويمتع الجمهور بتاعه بيه في برنامج ايضا معروف ايامها اسمه نور الاسماء الحسنى ايضا كان بيستضيف الشيخ سيد النقشبندي الشيخ سيد النقشبندي بالاضافه الى الابتهالات وسجل ادعيه كثيره جدا للاذاعه وكانت بتذاع عقب اذان المغرب كل يوم رحم الله الشيخ سيد النقشبندي رحمه واسعه اللي عايز بس يعني اختم الفقره ديت بحاجه كويسه انه الشيخ سيد النقشبندي على الرغم أنه كرم في حياته إلا أنه أيضا كرم بعد وفاته والرئيس أنور السادات منحه بعد وفاته بثلاث سنوات يعني هو توفى 1976 1979 الرئيس أنور السادات كرمه بمنحه وسام الدولة من الطبقة الأولى وطبعا أصبح مشهورا لدى الناس جميعا رحمه الله رحمة واسعة ويسكنه فسيح جنات أعلام الأمة أقماه للعلم النافع
بمناسبة الموهبة الشيخ سيد النقشبندي كان عنده موهبتين طبعا ضمن يعني الموهبتين اللي هم موهبتين بارزتين يعني لكن هو عنده مواهب كثيرة جدا الموهبة الأولى موهبة العقل والحفظ لأنه حفظ القرآن الكريم وهو عنده 8 سنوات تقريبا فلما طفل صغير عنده 8 سنوات يحفظ القرآن الكريم فلا شك ان هو انسان ذكي والله سبحانه وتعالى منحه موهبة الحفظ والذكاء دي رقم واحد رقم اتنين الموهبة دي بقى اللي انا هتكلم عنها مش من عندي الأخت أم أحمد من الإمارات السلام السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخ؟
كيف حالك يا أم أحمد اهلا وسهلا ما شاء الله تبارك الله على قناه الرحمه ربنا يحفظها يا رب أنت بتشرفينا الله يشرف مقدارك يا رب والله العظيم انتم اللي مشرفين بهالبرامج الحلوه اللي انتم تحطونها لنا الله يجزاكم خير يا رب تنورتونا أسأل الله ينور بصيرتكم يا رب وبصيره اهل مصر كلهم يا رب اللهم ويردهم آمين.
للاسلام اللهم آه، آمين.
بشكرك يعني انا عباني اليوم ال- هذا عن النقشبندي بس آه، احب آه، آه، اسال يعني هل بتحطون عن آه، عبد الباسط عبد الصمد لاني احبه وايد وايد نعم
وما ادري سويته عن الطوخي ولا ما سويته معك آه، طيب آه، الأستاذة أم أحمد طبعا أنت مثقفة واضح من من أسلوبك لا لا ومداخلاتك لا معانا ما شاء الله.
لا والله والله انا انسانه بسيطه يعني الله تعليمي يكرمك.
بسيط والله ده تواضع منك آه والله لا والله تعليمي بسيط يعني انا ربت بيت في الاول والاخر ما بس شاء الله احب يعني من من صغري انا كنت اسمع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نعم واهلي كلهم يحبونه واهلي ما شاء الله احسن مني هم حافظين القران ما شاء الله.
ويتلون القران والقران بركه في البيت والله العظيم لما كانوا يعني الكبار آه، اهلي آه، الله يغفر لهم ويرحمهم كانت البركه اكثر من احينا يعني نعم.
بس الحمد لله الحمد لله يعني اهل بيتي كلهم آه، يتلون القران اللهم لك الحمد والشكر واضح يا أم أحمد ربنا الله يبارك لكم يا رب يخليك، آه، آه، جزاك خير.
بالنسبة بالنسبة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد آه، أنا عملت آه، الحمد لله بفضل الله حلقتين آه، عن حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والتقيت بأبنائه و- وأقربائه في البيت بتاعه هنا في القاهرة آه، كان معانا ال- سيادة العميد آه، طارق عبد الباسط عبد الصمد وال- و- و- وأخو أخوه أيضا وكان معانا آه، بعض ال- الأقارب وحضرتك بس أوصيكي يا أم أحمد ولكل المشاهدين آه، لما تحبوا آه، ترجعوا إلى حلقة من حلقات أعلام الأمة ممكن على الإنترنت بس حضرتك هتكتبي على جوجل أعلام الأمة هتلاقي كل الحلقات موجودة آه، سواء على موقع آه، قناة الرحمة أو على ال- المواقع الأخرى ممكن تسجلوها فيديو كمان فأنا أبشرك أنه في حلقتين عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عندنا آه، عملناهم من فترة وإحنا آه، خدامين كل المشاهدين الأخت أم محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ازيك يا أم محمد ربنا يبارك فيك يا أستاذ ربنا محمد يبارك ويجعل هذا العمل وكل العاملين مع حضرتك في ميزان حسناتكم أجمعين اللهم آمين ربنا يتقبل يا أختي فاطمة.
وبحييك يا أستاذ محمد على ال- الحلقة الحلقات بتاعت الشيخ حسان ربنا يبارك فيكم وإحنا والله كنا بنسمع أصوات جميلة جدا بس ما كناش نعرف عنها حاجة نعم.
فربنا يجعله في ميزان حسناتكم إحنا يا رب.
دلوقتي يعني أعلام الك- قراء الأعلام و... وسبحان الله يعني ناس كتيرة حضرتك قدمتها صوتها جميل جدا وحنجرة ذهبية ويعني ما كانش ناس كتير عارفينها فربنا يجعله في ميزان حسناتكم أجمعين ربنا الله يبارك فيك.
فيك و...
شكرا والنهارده الحلقه بقى يعني زي ما الشيخ محمد رفعت برضو آه، حلقتنا برضو النهارده يعني آه، شيخنا الفاضل برضو بيفكرنا ب- بذكرى رمضان الاثنين دول نعم يعني صحيح اه الترشيح بتاعته بصراحه كانت ب- يعني احنا فاكره واحنا صغار كده كنا نسمعه بعد الفطار على طول فكان بيعمل في نفسيتنا حاجه متعلقين بيها هو الشيخ محمد رفعت في في ذكريات رمضان فيعني سبحان الله يعني في صحيح.
ناس اثرت فينا فعلا من من من آه، مشايخنا الافاضل ومن آه، المجتهلين ففي في نفوسهم ذكريات جميله معانا والله ربنا يبارك فيكم جميعا ف...
الله يبارك فيك الحلقات كلها والله جميلة فبشكر حضرتك وبشكر الجنود اللي ورا حضرتك اللي هم حاملين الكاميرا و- والمسجلين والمؤدين والمخرجين وفي كنترول ربنا يجازيهم عنا خير الجزاء وبشكر أخونا الفاضل الشيخ محمود حسان والله و- ويعني هي لمسة الوفاء اللي تملي بننتظر من قناة الرحمة نعم.
يعني هي مش عايزة حاجة غير إن هي فعلا من شأن هؤلاء اللي هم تعلموا القرآن وحبوه وانا بحس يا استاذ محمد ان في كل حلقاتهم تقريبا ان هم من ناس بسطاء والناس البسطاء ده هم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغرس فيهم حب القرآن أيوة.
وهم بيجاهدوا بيجاهدوا مم.
بكل ما أوتوا من قوة إن هم يعلموا أولادهم ويحرصوا على حفظ القرآن وحتى لو في مكان بعيد يعني نحس إن هم بينتقلوا من مكان تاني المهم إن هم يعلموهم ويحسوا على هذا القرآن العظيم وال- والبركة سبحان الله بتنشأ في ال- في الأسرة جميعا نعم.
أسأل الله أن يجزيكم عنا شكراً.
خير الجزاء على هذه الحلقات الجميلة الرائعة شكرا أسأل الله أن يوفقكم إلى خير وكل بر وتقوى يا, يا رب رب.
العالمين يا رب.
واشكر شكراً.
أستاذ محمد والسلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته السلام شكرا يا اخت محمد شكرا جزيلا آه، انا برضو يعني للامانه والله واشهد ربي انه آه، اخويا الحبيب آه، مدير القناه الاستاذ محمود حسان آه، احد المشجعين الكبار ليا يعني دايما آه، يشجعني ودايما يقول لي طيب انت خدت آه، فلان اقول له لسه الشيخ محمود طيب ما آه، تاخد الشيخ فلان طيب ما تعمل عن الشيخ فلان ومتابعني قوي و- وبيشجعني كتير وبيقول لي يعني ايه بي- بيقترح آه، علي اسماء ف- فديت شهاده آه، ادين بها لربي والحمد لله طبعا آه، ده شيء بيرفع من آه، معنوياتي كتير آه، السلام عليكم استاذ احمد عليكم السلام وبركاته يا اهلا بيك ازيك يا استاذ محمد ازاي حضرتك والله حلقه طيبه يا شيخنا والله والله كل الحلقات طيبه ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا استاذ الله يخليك.
محمد حلقه طيبه والله احنا الله من يكرمك.
طنطا من جوار الشيخ احمد البدوي وانا والله.
يعني صليت كتير وسمعت عن الشيخ سيد آه، ان الشيخ كان طيب في معاملته مع الناس ان هو هو كان يعني يعتبر يسكن جنب اللي جنب السيد في حته اسمها شارع الحلو اه صحيح مم.
اه الشيخ كان يسكن هناك يعني بعد ما جه من دميره ومن بلدهم جه سكن في الحته دي آه، استاذ احمد بس عايز آه، ب- يعني من غير مقاطعه لحضرتك آه، استفهم منك عن حاجه بس آه، اتفضل.
باعتبار حضرتك من طنطا الشيخ سيد انا قرات ان فيه آه، المحافظ آه، عمل شارع آه، باسم الشيخ سيد النقشبندي صحيح اه في شارع في طنطا بس انا ما حددتش مكانه اه آه شارع السي- الشيخ سيد النقشبندي اه شارع باسمه اه شارع آه، الشيخ سيد تمام، اه شا- تمام.
شارع السيد النقشبندي هو مش حاطط شيخ المحافظ لا مؤاخذه يعني اه هو تمام عدد السيد النقشبندي كده بس هو المفروض يكتب شيخ على اليافطه لا معلش ما هو ال- الاسماء يعني بدون القاب الاسماء ممكن بدون القاب آه، المهم فيه شارع لل- للشيخ سيد النقشبندي يعني.
ان شاء الله في شارع باذن الله أنا أشكر حضرتك جدا جدا على المداخلة ديت وأفدتني كثيرا آه، شكرا جزيلا آه، هناخد آه، ابتهال كده يعني جميل قوي أغيبه وذو اللطائف لا يغيبه آه، أظن بقى محبه الشيخ سيد عارفين الابتهال ده كويس وبيمتعنا كتير يلا مع الشيخ سيد النقشبندي أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن مشاهدة الغيوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب وما لي غير ذات الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب جميل النسر للداعي مجيب إلهي منك إسعادي وخيري إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود والفرج القريب
أعلام الأمة أقمار
جميل يا شيخ سيد ما شاء الله ورحمه الله ال- انا بكمل برضو عن موضوع الموهبة ف- فقلت لك انه الموهبة الاولى عنده ان هو حفظ القرآن الكريم وعنده كام سنة 8 سنوات ولازم ناخد بالنا من ولادنا يا جماعة يعني هم فلذات واجدادنا فلازم ناخد بالنا منهم كويس الحاجة الثانية موهبة الصوت بقى موهبة صوتي كانت عند الشيخ سيد النقشبندي موهبة عالية جدا مش أنا اللي بقول أنا لست متخصصا في الصوت لكن موهبة الصوت موهبة عالية جدا بشهادة مين خبراء الصوت اللي هم دول فاهمين ودارسين هذا الكلام من الأساتذة الكبار في معاهد الموسيقى وبقى والإيه وال- والحاجات الكبيرة ديت بيقولوا إيه وخد بالك معايا بيقول انه الشيخ سيد النقشبندي كان صوته يتكون من 8 طبقات و- ومسألة ان الصوت يتكون من 8 طبقات ديت ده موضوع كبير قوي قوي يعني مش كل واحد آه، عنده هذه الموهبة يبقى الموهبة الصوتية بقى واحد ان صوته يتكون من 8 طبقات 8 طبقات ادي رقم واحد رقم اتنين بيقولوا ان صوته يتأرجح بين الميتزو سوبرانو والسوبرانو ودي حاجة آه، كبيرة قوي لا تتوفر بالنسبة لعلماء الأصوات يعني لا تتوفر عند كثير من البشر بين الميتزو سوبرانو والسوبرانو دي حاجة عالية جدا يستطيع أن يصل إليها أصحاب المواهب بس المواهب الكبيرة قوي العالية قوي يعني زي الشيخ مصطفى اسماعيل مثلا آه، الحاجة الثالثة ان هو آه، يعني احنا عارفين انه في قرار وجواب للصوت يعني انا لما اتكلم ب- بتكلم آه، بصوت منخفض ده اسمه قرار اعلى قوي ده اسمه جواب الشيخ سيد النقشبندي برضو الكلام مش ليا وإنما لعلماء الأصوات كان يستطيع أن يصل إلى وركز معايا بقى هو أي إنسان ممكن يقولك عنده قرار وجواب الشيخ سيد عنده قرار جواب خد بالك بقى جواب وجواب الجواب ده عالي جدا طب الأعلى منه جواب جواب الجواب ده مش ممكن الكلام ده ده مش ممكن لا يتوفر إلا في قلة كده يتعدوا على أصابع اليد الواحدة من ال- الناس أو من البشر إن يوصل للجواب ماشي أنا ممكن أوصل الجواب دلوقتي أعلي صوتي شوية أوصل الجواب طب جواب الجواب لا أنا ما أقدرش أجيبه طب جواب الجواب الجواب لا دي حاجة بقى ايه حاجة مستحيلة ولا تتوفر الا في قلة نادرة من البشر يبقى تاني اقول مميزات صوته اولا 8 طبقات ثانيا بين يتأرجح بين الميتزو سوبرانو والسوبرانو ودول اهل الاصوات بيقولوا هذا الكلام وهو كلام علمي جدا ثالثا انه موضوع الجواب وجواب الجواب وجواب جواب الجواب وانت آه، لو انت ترجع بقى في الاعادة او على الانترنت وتسمع هذه الحلقة مرة تانية اسمع الله اللي احنا زعناها في الحلقة دي شوف بيقول الله ازاي بس الله شوف الشيخ سيد النقشبندي بيقولها ازاي فهذه الموهبة هو استغلها كويس ونماها كويس وحط بقى 100 خط تحت كلمة نماها كويس صديق بيسألني قريب بيقول لي يا أستاذ محمد هي موهبة الشعر عندك من إمتى فقلت له موهبة الشعر عندي منذ كنت طفلا كنت عندي دايما كده وخد بالك علشان ابنك ولو قدامي دلوقتي من أبنائي اللي عندهم أي موهبة ياخد باله بقى شوف أنا طفل صغير يعني تقريبا في الإعدادي تقريبا آه مش أقل من كده في الإعدادي حسيت بنفسي عايز أكتب فأقوم أعمل إيه مش أكتب وارمي زي ما بعض الأولاد بيقولوا لي الكلام ده يا أستاذ محمد إحنا بنكتب وما بيعجبناش الكلام بتاعنا فبنرمي الورق طيب ناخد الاخ وليد السلام عليكم
السلام عليكم ازيك يا استاذ محمد عليك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم انت طيب يا استاذ محمد كل سنه وانت طيب يا حبيبي لو سمحت يا استاذ محمد احنا عايزين حلقه على الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد يا من عينيا من عينيا ان شاء الله الله خيرا السلام عليكم الشيخ شعبان الصياد من عينيا ده استاذنا الفاضل حاضر يا حبيبي وفي بالنا على فكره ان شاء الله ف يعني كنت ايه اعمل ايه اجيب الورقه اللي انا بكتب فيها يعني اجيبها وجبت اجنده بيسموها اجنده او دفتر اجيبه واسجل فيه اللي انا بكتبه ليه علشان اطور نفسي يعني انا لما اجي اقرا وبعدين الاقي كلامي بقى كلام فاضي هستهزئ بهذا الكلام اعمل ايه اقوم انميه واكبر نفسي طيب موهبة الشعر انا قاعد اكتب شعر الاول بكتب غلط طبعا وبعدين طب ما ايه رأيك ما انا اشتري كتاب بيتكلم عن اوزان الشعر واعرف ان اوزان الشعر دول 16 ب 16 بحر واعرف بقى كل بحر يعني ايه ويعني ايه وزن ويعني ايه قافية ويعني ايه كل الكلام ده ايه القصد ايه القصد ان انت حضرتك عندك موهبة هذه الموهبة لابد ان تنميها مش بس موهبة في طالب طالب ربنا سبحانه وتعالى اداله ذكاء لكن هذا الطالب ما بيطلعش يروح يتعب ويذاكر فيبقى واحد اقل ذكاء منه ياخد باله من الاستاذ ويروح يذاكر ويتعب هو ايه خد بالك معايا أقل ذكاء منه يقوم يروح ويتعب ويذاكر ويتفوق عن الذكي يا أستاذ محمد أنت بتقول الكلام ده واحد أقل ذكاء يتفوق عن واحد ذكي أيوه هو الناس المشاهير دول بقوا مشاهير إزاي ده تعب وعرق وجهد هو في واحد فيهم كده قال أنا, أنا, أنا موهوب في يوم من الأيام ده ما فيش واحد فيهم بيقول انا موهوب ابدا وانما عنده الموهبة دي شيء عظيم جدا جوهرة ثمينة يقعد في البيت بتاعه بالساعات وانا يمكن كلمتكم عن الشيخ حصان محمد عبد العزيز حصان وهو لما كان بيروح في ليه الكتاب وبيعبر قناة صغيرة ومعاه قائد وهذا القائد اللي يقوده لأنه كان فاقد البصر هذا القائد اللي بيقوده تغيب عنه وأصر أن يذهب إلى أستاذه حتى لا يفوت حصة واحدة كذلك كان الشيخ سيد النقشبندي رحمه الله بعدين 66 1966 بيقول اتهالات كده جميلة في مسجد الحسين في القاهرة مين بقى اللي شافه والتقطه الأستاذ أحمد فراج رحمه الله انتوا عارفين اللي قدم الشيخ الشعراوي في برنامج نور على نور في التلفزيون المصري الله يرحمه وقال له تعالى بقى أنا عندي برنامج في رحاب الله تعالى يا شيخ سيد علشان أنا عايزك معايا قدم كتير بعدين في برنامج الإذاعة خدته بقى في برنامج اسمه دعاء كان بيقدم المغرب وخدوا منه عشرات ومئات الأدعية برنامج الباحث عن الحقيقة عن سيدنا سلمان الفارسي الصحابي الجليل آه، ايضا آه، شارك فيه بعدين سجل للاذاعه الكثير من ال- الابتهالات والكثير من آه، التلاوات واحنا قدمنا في الحلقة الماضية تلاوة نادرة للشيخ سيد النقشبندي وانا ادعو آه، اذاعتنا الجميلة اذاعة مصر واذاعة القرآن الكريم ان هي آه، تقدم آه، ابتهالات كثيرة للشيخ سيد النقشبندي ده استاذ ده هو استاذ الاساتذة في هذا العلم في علم الابتهالات والانشاد الديني استاذ الاساتذة الذي تعلم منه من جاءوا من بعده ولذلك لابد ان احنا نكثر من الحديث عنه ان احنا نكثر من تقديم الابتهالات في حاجة تانية كمان انا بوصي بيها التلفزيون وبوصي بيها الاذاعة هي ايه انه الشيخ سيد النقشبندي يا جماعة لم يكن منشدا او مبتهلا فقط وانما كان قارئا للقرآن الكريم رحم الله الشيخ سيد النقشبندي رحمة واسعة مهما تحدثنا عن هؤلاء الأعلام فلن نوفيهم حقهم إن شاء الله مع علم آخر جميل تحبونه كثيرا في أعلام الأمة نلقاكم على خير والسلام عليكم أعلام الأمة